فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حلقتنا الثانية في برنامجنا المبارك التعوذات النبوية المباركة وقد قلنا إنه لا غنى لنا عن هذه التعوذات والتحصينات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التعوذات والتحصينات النبوية المباركة تشمل الماضي وتشمل الحاضر والمستقبل يعني أنت بتطلب الحصانة والحماية والوقاية من شر الماضي وشر الحاضر وشر المستقبل الماضي عملت فيه ذنوب والذنوب اتكتبت أحصاه الله ونسوه يا ترى الذنوب ديا آثارها شغالة يا ترى الذنوب ديا هتعاقب عليها وهيحصل من ورا منها ويلات فأنت بتسأل الله إنه يعيذك من شر الذنوب اللي انت عملتها زمان ويسترها عليك ويعفو عنها ويغفرها لك فبتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعته أي في الماضي فلا تعاقبني بالذنوب الماضية طب في الحاضر الحاجة اللي انت عايشها وفيها عراقيل او مش متظبطة ومهموم عشانها وفي قلق وفي انزعاج ده اسمه الهم فبتقول اللهم اني اعوذ بك من الهم يعني يا رب اعذني من هذا الوضع الذي اصابني بالقلق والانزعاج فيفرج عنك ويحميك من هذا الهم في المستقبل زي ساعة الموت او الخاتمة السيئة بتقول اللهم إني أعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء ليلة السوء اللي هي آخر ليلة في حياة الإنسان ساعة السوء اللي هي ساعة الموت فأنت بتقول أعوذ بك من الخاتمة السيئة يبقى التعوذات النبوية هتلاقيها بتشمل الماضي وبتشمل الحاضر وبتشمل المستقبل وقبل ما نبدأ بالتعوذات النبوية المباركة اللي علمها لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان احنا نتعرف على التعوذات القرآنية القرآن في مجموعة من التحصينات لمجموعة من الأحوال لمجموعة من الشرور لمجموعة من الأخطار في أخطار ظاهرة في أخطار باطنة في أعداء بيتربصوا بيك في عدو ظاهر وفي عدو باطن العدو الظاهر شيطان الإنس العدو الباطن شيطان الجن فأنت عايز تحمي نفسك من المتكبرين من الجبارين من الجهالة من الضلالة من الشهوات من الشبهات افتح معايا القرآن العزيز تبيانا لكل شيء التعوذات النبوية لو حبنا ان احنا ناخدها بترتيب المصحف او نجمع بينها في ترابط ناخد اول تعوذ على لسان سيدنا موسى عليه السلام شوف قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين شفت أول تعوذه أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أحتمي بالله أستجير بالله ألتجئ إلى الله أعتصم بالله أتحصن بالله أن أكون من الجاهلين الجهل هنا مش معناه اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب لا الجهل هنا معناها الجاهلين بحدود الله المعتدين عليها يبقى اللي مش عارفين مقام آيات الله اسمهم الجاهلون اللي مش عارفين مقام الدين اسمهم الجاهلون ما هو سيدنا موسى لما قالوا اذبحوا بقرة ليه اذبحوا بقرة اصل كان في واحد اتقتل في بني اسرائيل ومش عارفين مين قتله فهيذبحوا البقرة عشان يتعرفوا من خلال الذبح ده بطريقة معينة مشروحة في السورة ده مش مجال تفصيلها الآن هياخدوا حتة منها ويضربوا الميت هيصحى يقول من اللي قتله ويموت تاني فهو قال لهم اذبحوا بقرة طب ليه بقرة ما قالش اذبحوا خروف ليه أصل كانوا عبدوا البقرة قبل كده يا جماعة تو مش بتقرأوا معايا القرآن في سورة طه وفي سورة الأعراف لما عملوا العجل وعبدوه وأهل مصر الفراعين ال- القدماء كانوا بيعبدوا برضو العجل أبيس ومش عارف إيه فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يقضي على عبادة العجل دي فقال لهم ذبحوا بقرة أدي اللي أنتوا عبدتوه بيندبح هو في إله بيندبح يا مغفلين سبحان الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فهم قالوا لسيدنا موسى إيه جماعة ما بيعرفوش مقام الأنبياء ما بيحترموش الأنبياء قالوا لسيدنا موسى إيه أتتخذنا هزوا إيه اذبحوا بقرة دي أنت بتهزأ بعقولنا احنا بنقول لك الراجل مقتول عايزين نعرف مين اللي قتله تقول لنا اذبحوا بقرة ايه علاقة البقرة بالراجل المقتول فهو سيدنا موسى ما سكتش ده طعن في الدين ده انا بقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ده انا بقول لكم الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فهم بقى تتخذونها هزوة يعني سيدنا موسى بيفتري على ربنا وربنا ما قالوش كده قال لهم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين انت تقولها امتى بقى ما انا عايزك تستفيد مش تحكي قصة وبس انت لما تلاقي نفسك رايح تشرح درس او رايح قعدة او بتجتمع مع اسرتك مع اقربائك ودار الكلام في العلم تقول حينئذ اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اي الذين يتكلمون في الدين بغير علم فيعتدون على حرمات الله
كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن وبرضه هتقول اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين امتى لما تلاقي ناس بتتهجم على الدين وتتكلم في دين الله بغير علم هم دول الجاهلون زي اللي يطلع يقول لك التدخين مباح في نهار رمضان ايه الجنون ده واللي يطلع يقول لك البنت تتجوز من غير اذن وليها واللي يطلع يقول لك عايزين هو نفس الراجل بتاع التدخين مباح في نهار رمضان ده طلع يقول ان الصلاه يبقوا اتنين بس واحده اول النهار وواحده اخره بس قايل ده في كتاباته مش قايله قدام الناس والا كانوا رجموه بالحجاره يقول ليه لأن القرآن ما فيهش خمس صلوات في صلاتين اتنين يا سلام امال فين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وسيدنا النبي علمنا أن الصلوات خمسة وصلى مرة مع سيدنا جبريل في أول الوقت ومرة في آخره وقال له ما بين هذين الوقتين صلاة فيطلع يقول ده احنا زماننا يناسب صلاتين اتنين عشان شغل الناس وظروف الناس وحياة الناس لما تسمع واحد بيخرف كده في دين الله وبيخبط في دين الله تقول عندئذ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي الذين يتكلمون في دين الله بغير علم لما تلاقي الناس ياخدوا الآيات القرآنية ويحطوها في غير موضعها قول برضو أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني لما تلاقي واحد بيشرب عصير قصب وكاتب لك بتاع عصير القصب على المحل وسقاهم ربهم شرابا طهورا وانا بقول اهو للجماعه بتوع المحلات يا جماعه اللي كاتبين وسقاهم ربهم شرابا طهورا اتقوا الله وامسحوا هذه الايات من على الحيطان عندكم ده الشراب الطهور المقصود به شراب الجنه مش عصير القصب ده استخدام لايات الله في غير موضعها يبقى احنا ما نستخدمش ايات الله الا فيما اراد الله الا فيما شرع الله يبقى انت لما تلاقي ناس بتستخدم ايات الله في غير موضعها او تفصلها على غير حقيقتها تقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أدي سيدنا موسى عليه السلام أول استعاذة هي. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إيه تاني في تعوذات القرآن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا فرعون وقومه إلى الدخول في دينه وعبادة الله الواحد الأحد جمع فرعون الحاشية بتاعته والملأ وخدوا قرار بأن هم إيه يقتلون الذكور ويستحيون النساء طيب فرعون عمل خطة جديدة قال ايه بقى زي ما في سورة غافر وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يبقى فرعون أخذ قرار مع الرعية بتاعته والملأ بتاعه هعمل إيه؟ هقتل موسى ليه هتقتل موسى يا عم؟ آه أصل أنا خايف عليكم في حاجتين في دينكم وفي دنياكم قال إيه فرعون عامل حساب للدين انا خايف عليكم من موسى في دينكم وفي دنياكم ان هو هيغير دينكم اللي هو عبادة الفرعون والاصنام ويخليكم تعبدوا الله الواحد الاحد اللي هو بيقول عليه واما دنياكم ده موسى هيفسد حياتكم لما يملك هيذبحكم ده فرعون يعني بيخدم على فكرته وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اذا كان له رب قوي يحميه مني ده فرعون بيظن بقى ان سيدنا موسى رغم ان فرعون كان عارف ان سيدنا موسى فعلا مبعوث من عند رب العالمين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يعني هو كان موقن أن الله واحد وأن موسى عبد الله ورسوله لكن ليه جاء فرعون وما دخلش مع سيدنا موسى ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فسيدنا موسى لما وصلوا الخبر ان فرعون أخذ قرار يقتله قال إيه عشان خايف على الناس ان سيدنا موسى يفسد دينهم ويفسد دنياهم ويظهر الفساد في الأرض سيدنا موسى عمل إيه التجأ إلى الله احتمى بالله عاذ بالله قال إيه وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يبقى بيقول أنا أحتمي بالله فرعون مهما بلغ ملكه مهما بلغ سلطانه مهما بلغ أذاه ما خلاص عسى في الأرض فسادا عتى بغى طغى خلاص لكن فرعون الله عز وجل يقضي عليه أغرقه في اليم شوف بقى لما سيدنا موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر اللي هو فرعون لا يؤمن بيوم الحساب ما هو اللي ما يخافش من يوم القيامة ده وما يخافش من العقاب في الآخرة ده ممكن يعمل أي بلوة لكن لو واحد عنده خوف من الآخرة تلاقيه دايما يعمل حساب للآخرة مش بيقولوا له لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم يعني ايه يعني لك يوم هتقابل فيه ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سيدنا موسى لما وصلوا تهديد فرعون عاذ بالله إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فربنا سخر لسيدنا موسى راجل من داخل ملأ فرعون يحمي سيدنا موسى أول ما طلب الحماية من ربنا طلع له من قلب بيت فرعون واحد يحميه سبحان الله من قلب بؤرة الفساد تطلع الحماية وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يبقى لما تستعيذ بالله من المتكبرين ربنا يهيأ لك من داخل بيت المتكبرين الظالمين الجبارين الطغاة من يحميك ويأخذ بيدك إلى طريق النجاة يبقى أنت لما تواجه أي متكبر أو أي ظالم أو أي غاشم أو أي واحد معتدي تقول كده إني عذت بربي وربك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب التعوذات القرآنية ناخذ تعوذ آخر وهو تعوذ امرأة عمران عوذت ابنتها مريم وعوذت ذريتها يعني شوف الواحد مش بيعوذ نفسه وبيحمي نفسه بالله لا ده بيحمي نفسه وبيحمي أولاده ما أنت لا غنى لك عن الله عز وجل ولا غنى لأولادك ولا لزوجتك وإذ قالت إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب امرأة فرعون زي العادة ما هي جارية عندهم قالت اللي في بطني وأنا ما أعرفش إذا كان ذكر ولا أنثى وأرجو أن يكون ذكر أنا حنذره للعبادة في بيت المقدس وكانوا بينذروا بعض أولادهم للعبادة في بيت المقدس من الذكور الإناث ما كانوش بينذروهم علشان مسألة الحيض والكلام ده فلما ولدت كانت أنثى فقالت يا رب نذرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا لوجهك ما هوش لينا خالص مش هنستخدمه في أي حاجة اللي هينزل من بطني ده ده ليك يا رب للعبادة فقط لا غير ملناش علاقة بالدنيا ولا هنشغله في أي حاجة اه قالت ايه بقى واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم انا بطلب الحماية لبنتي وبطلب الحماية لذريتها وبالفعل حمى الله مريم وحمى الله عيسى كيف ذلك هذا ما سنعرفه في لقائنا القادم إن شاء الله أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله أعلم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به